باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم في ايه بتقول تشجعوا انا هو لا تخاف الاول نقرا النص هو نص مشهور بس في فكره عاوز اوصلها لكم النهارده شغلاني وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر فلما أبصروا التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخاف فأجاب بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء فقال تعالى فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجيني ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ولما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله أول سؤال بيشغلنا في النص ده دايما ليه ربنا بيعمل كده في حبايبه ليه ناسه يبهدلهم كده وبعدين انتوا عارفين القصة دي جت بعد معجزة إشباع الجموع كانوا فرحانين قوي ومبسوطين وخدموا وتعبوا ووزعوا بأيديهم والناس فرحت بيهم وشايلين قوفة في الخمس خبزات و... ويوم كان جميل بالرغم انه متعب جدا انما قالوا له هنستناك قال لا ما تستنونيش يا رب تركب معانا قال لا اسبقوني الزمهم الزمهم زي ما تحسوا كده ايه حصل حوار بينهم طب نستناك لا اسبقوا اسبقوا فضل مصر انه يسبقوه طبعا هم دخلوا في نص البحر والحكايه قفشت البحر هاج والريح هاجته وابتدوا يفكروا اشمعنى المرة دي أول مرة وآخر مرة يقول الكتاب ألزمهم في حكاية المركب يعني فليه المرة دي غصب علينا نركب لوحدنا يكونش فاهم ان احنا هنغرق ومش عاوز يغرق معانا ليه يعمل فينا كده عاوز يستفرد بالجموع يعني طب وبعدين ان كنا هنغرق فرحنا ليه بالخمس خبزات والشغل و... وبعدين عمره ما عمل معانا كده المخ يودي ويجيب لما الأيام تبقى صعبة الإنسان يضعف بيبقى امتحان هتشك ولا ما هتشك هتقبل الأيام الصعبة ولا تقول ربنا سابني لسه مصدق إنه بيحبك ولا مش بيحبك قوي وبعدين تقول الله هغرق ولا مش هغرق وفضلوا على كده حوالي على الأقل ست ساعات على الأقل لأنه الهزيع الرابع معناه آخر الليل من ثلاثة لستة الصبح هم ركبوا قولوا سبعة تمانية بالليل ركبوا المركب فطبعا خدوا الليل كله صراع مع الموت بصوا القصة دي لو كانت ما حصلتش كانوا خسروا بالرغم من العذاب اللي شافوه إنما بقيت عمرهم وإلى الأبد هيفتكروا ليلة ماتوا وقاموا فيها ودي خبرة مفيدة جدا لأي خادم إنك تحس إنك اتعصرت وبعدين صحيت تاني مت وقمت شفت الموت بعينيك وشفت الرعب وبعد كده كل حاجة مشيت سهلة وشفت ربنا بعينك شفت ربنا المنتصر على الموت على الموج فلو ما كانتش حصلت القصة دي كانوا خسروا مع انها كلفتهم كتير قوي اعصابهم اتحرقت وتعبوا وانهكوا وعرقوا بس الحقيقة لو سألت حد من التلاميذ النهارده طيب تحبوا ايه لو عدنا من الاول يعني تحصل ولا ما تحصلش لك لا بطرس بالذات يقول لك ده انا اتمشيت على البحر ايه اللي ما تحصلش وانا عمري اتمشيت على البحر غير في اليوم ده ده هي دي الليله الوحيده اللي عرفت اتمشى فيها على البحر فاول فكره عاوز اوصلها ان الايام الصعبه رصيد روحي ضخم الأيام الصعبة غنى يا روحي بكل ما فيها من آلام وأوجاع وصراخ وشك وضعف برضه رصيد في الآخر مكسب فلما تيجي عليك أيام صعبة ما تضطربش افتكر دايما لازم هتقلب رصيد في الآخر كون ربنا ما جاش في الهزيع الأول أو الثاني دايما هنا الإنسان بيضعف لما يبتدي يصلي متوقع ربنا يستجيب يتأخر ساعة يقول معلش ساعتين يقلق ثلاثة يترعب أربعة مش فاهم وهكذا تبتدي بقى الحكاية تتدهور خالص فربنا بيحب يشتغل في الهزيع الرابع عشان الإنسان يعجز تماما طول ما الواحد فينا لسه عنده أمل في الدنيا أو أمل في قوته تلاقوا ربنا يسكت ما يتدخلش فيجوز في الأول بصوا لبعض وقالوا شوية هوا شوية هوا هيعدوا ما بيعدوش وبعدين يقولوا معلش هي نوة مش متوقعة وبالتالي مش هتطول لا مطولة وبعدين طب همتكم معانا نزيح المية اللي دخلت مش مش ملاحقين وبعدين بقت زي اللعبة طالعة نازلة مع الموج مفيش حاجة بتتغير بالعكس الموضوع بيسوء وبعدين في سؤال شاغلهم طب هو ليه مركبش وما قالش هنروح فين بعد كده وما اداناش ميعاد بكرة يكونش فاهم بقى ولا ايه كل ده هيدور جوه الانسان الهزيع الرابع بيخلي الواحد يعرف قد ايه صغير وقد ايه ضعيف وقد ايه عاجز وقد ايه يعني يعني محدود كل ده الانسان بيكتشفه التلاميذ دول خلي بالكم عندهم نوع من الافتخار والبهجة اللي لا تخلو من رضا على النفس وهم داخلين المركب ليه؟ موزعين بإيديهم على حوالي 15 ألف نسمة أكل فيعني شبعوا كرامة وشبعوا مديح وشبعوا كلام حلو وبعدين شايلين أفف يعني حاسس إن هم أغنياء كل ده بتوع ربنا بقى تلاميذ ربنا يسوع بقوا يعملوا معجزات دلوقتي انما الليله دي جابتهم في الارض اثبتت لهم ان انتوا ايه ولا حاجه ريشه في مهب الريح فطبعا الهزيع الرابع بيخلي الواحد يواجه ضعف شديد جدا انه صغير قوي من غير ربنا وانه ما يقدرش يعمل ولا حاجه من غير ربنا وانه مهما كان كراماته وانجازاته لا وقت الجد ولا حاجه يصرخ زي العيال يقول من الخوف صرخوا دول التلاميذ اللي كانوا في نظر الناس حاجة كبيرة قوي بقوا يصرخوا زي العيال في المركب لما شافوا المسيح ماشي من بعيد حكاية ماشي على المية طبعا ربنا يسوع كان ممكن يبقى وسط المركب فجأة مش غريب على المسيح كان ممكن فجأة يلاقوه وسطيهم أو ما أسهل أن ربنا يسكت البحر إنما ربنا لا رضي يسكت البحر ولا رضي يسكت يدخل المركب ولا رضي يوصل المركب بالسلام لا ساب كل حاجة وجه يتمشى طبعا مشيان على البحر دي لا تخلو من موقف يغيظ شوية ليه أصل اللي ماشي على البحر ده رايق و... وحاجة كده إيه مفيش أي قلق عنده واللي يغيظ أكتر إنه جاي جنبهم يقول تشجعوا تشجعوا يعني إيه تشجعوا ما منك ماشي على البحر مش فارق معاك إنما إحنا بنغرق وبعدين في مرقس يقول أراد أن يتجاوزهم يعني سعيدة سعيدة هو أنت جاي عشان تقول سعيدة أراد أن يتجاوزهم دي بقى حاجة تغيظ جدا ساعات تحس في الأيام الصعبة إن ربنا قرب قرب وفجأة مشي إيه ده بقى؟ وتبقى محتاس ومحتار إيه اللي بتعمله فيا ده يا رب؟ عشمتني خلاص هتفك وفجأة كلكعت تاني بتعمل كده فيا ليه يا رب؟ طب ليه بتعشمني وما بتعملش حاجة فربنا عشمهم شافوه وماشي مش بعيد مثلا 20 30 متر وبيقول ها كلام انما مفيش حاجة بتتغير بيغرقوا لسه والريح شغالة والموج شغال ولا في حاجة اتغيرت كأنه الآية دي بتفكرني عشان موسم القيامة لا أعرفه وقوة قيامته احنا لسه ما عرفناش ربنا كويس احنا عاوزين ربنا يحل مشاكلنا وربنا بيقول في حاجة تاني نفسي تدقوها مش عارفين تفكروا فيها أنا عاوزكم تدوقوا يعني ايه قوة القيامة حتى لو المشاكل موجودة نفسي تتمتعوا بان مفيش خوف من الموت انتوا مرعوبين ليه انا بوريكم اهو لاني انا قائم لاني انا غلبت الموت اهو مش البحر ده يمثل الموت بالنسبة لكم انا بتمشى واطلع مع الموجة وانزل مع الموجة حاجة جميلة ملاهي يعني انا عاوزكم تبصوا عليا وتطمنوا فهم يقولوا له احنا لسه ما عرفناش قوة القيامة احنا ما شفناهاش دي لسه ما دقناهاش اختبار فكرة غير المستطاع عند الله مستطاع عند الناس هنا هم يأسوا صوتوا صرخوا ودول على فكرة في الوقت ده قادرين يعملوا معجزات مش نافع المعجزات دلوقتي فكل إحساس الفشل والضياع عندهم أراد أن يتجاوزهم بتوجع القلب انك تحس ان ربنا شايفك وسوري في التعبير اخطيت مطنش او مش مطنش تجاوزا سامحوني اقول كده يعني انا بعبر عن مشاعر شخص تعبان يعني كانه مش فارق معاه او كانه مش حاسس باللي انت فيه لانه الاحساس ده مر لما الواحد يبقى بيصرخ لربنا ومش شايف استجابه سريعه وحاسس ان ربنا شايفه بس مش بيتعامل مش بيعمل حاجة وممكن يجي في باله يكونش وراه مركب تانية أهم مننا أراد أن يتجاوز رايح فين طيب وفي أغلى مننا رب وبعدين هو قال لهم اسألوا تطلبوا تجد الصراحة مفيش بيسألوا بيطلبوا مفيش أي استجابة أو مفيش في الوقت ده لسه استجابة ربنا استجاب وقال ايه ثقوا ده عكس الاستجابة اللي هم عاوزينها هم ايه الاستجابة البحر يسكت تدخل المركب وتسكته زي كل مرة هو ربنا استجاب بس بطريقة ما عجبتهمش قال لهم ما تخافوش بس هم ما اعتبروهاش استجابة انما ربنا استجاب قال ثقوا انا هو لا تخاف دي استجابة كلمة ربنا لوحدها استجابة يعني انا سامعك حبيبي انا حاسس بيك انا معاك انا مش هسيبك بس احنا لضعف ايماننا كلام ربنا ما بيشفيناش ما بيريحناش احنا عاوزين بعينينا بايدينا عاوزين الدنيا تهدى يا ابني ما انا كلامي اغلى من اي حاجه بدل قلت كلمه خلاص بدل قلت ما تخافش يبقى ما تخافش لا رب مش قاطع فينا الكلام للاسف احنا بنطلب حاجه وربنا ساعات يدي حاجه تاني ويخلينا غضبانين ومتغاظين انا بطلب يا رب حاجة مش مش مش صعبة عليك أنا بقول لك هد البحر هو بيقول لك وأنا بقول لك ما تخافش أنت بتقول حاجة وربنا بيقول حاجة تاني طبعا المخ يودي ويجيب بقى ممكن يفكروا هو احنا زعلناه ساعات الواحد يفكر كده ضايقناه امبارح ان كنا واحنا بنوزع العيش لخبطنا مثلا السمك كان عاوز يقعد يفكر بقى تلاقي الواحد يفسفس كده ويفكر في حاجات يا عم مفيش مشكلة يقعد يقلب لازم هو متضايق مني هو مش متضايق ربنا مش متضايق زعلان لا مش زعلان غضبان مننا لا مش غضبان ولا حاجة هو عاوز يعلمنا درس جديد وخلاص احنا كده كده مقصرين ووحشين بس هو مش ده اللي مزعل لكن المخ يودي ويجيب بطرس بقى لما فاض بيه ما هم شايفينه بيتمشى ورفع ايده وثقوا وانا هو ولا تخافوا ماشي ويبقى الحال على ما هو عليه المنظر ده مش عجب فلما لقاه مش بيجي قال له ان كنت انت هو طبعا دي كلمه مش حلوه دي مش حلوه ما انا بقول لك انا هو تقول لي ان كنت انت هو ايه بطرس النظام انما هو يعني معذور في الوقت ده فامرني ان اتي اليك الواحد مستغرب بقى الطلب ده عبارة عن ايه يعني هل ده ايمان يعني دي هتريحك في انك انت تنزل البحر ولا ده غباء خطيط يعني واحد بقى بيهلوس يعني من كتر التعب ولا ده انتحار ولا يجوز حاجة تانية خالص هو بطرس شايف الأمان عند ربنا فخليني معاك وخلاص خليني لازق لك طيب خليني في حضنك انت طول ما انت بيني وبينك كده 30 40 متر انا مش مستحمل الوضع خليني جنبك وخلي البحر عادي بس ما تقفش تتفرج كده هنا ربنا يسوع قال له تعال يعني يا رب مش عاوز الموج يهدم ولا البحر ولا الريح انما موافق انه ينزل البحر اشمعنى دي اللي وافقت عليها ربنا له حاجات حاجات كده تلاقي حاجه يوافق عليها ولا علاقه له بالمشكله يعني هو تمشيه بطرس هتحل الاشكال مش هتحل حاجه انما يقول له لا تعال دي انا موافق عليها فتلاحظوا ربنا يستجيب حاجه وما يستجيبش حاجه هنا استجاب قال له تعال هو ليه ربنا قال له تعالى ربنا كشف بالكلمة دي انه عاوزهم كلهم يتمشوا زيه قال لهم ما هو في حلين يا البحر يهدأ يا تسيبوا المركب ونمشي طابور ورا بعض وناخدها تمشية لغاية البحر ده اختراع جديد من غير مركب المركب دي تمثل دائرة الأمان أو ال comfort zone يسموها الواحد طول ما هو في بيته وسط حبايبه معاه قرشين معاه شوية معارف حاسس إنه إيه حتى لو حصل مشكلة يعني نقدر عليها فالمركب بالرغم إنها بتغرق بتدي نوع من الأمان النسبي تدي نوع من الراحة النسبية قال لهم إيه رأيكم بقى هذا الأمان الغاش تعالوا نسيبه خالص ونطلع كده في وش الموت فوق الموج ايه رايكم انا عاوز اديكم طعم جديد مش عاوزكم خالص تتكلوا على الامكانيات العاديه دي انا عاوزكم تمشوا معايا زي الفدائيين كده زي المنتح اللي بين بيموتوا مفيش حاجه مفيش ارض تحتهم كلنا بنحاول نقف على ارض الارض دي العلاقات والفلوس والمركز والصحه وبعد شوية كل شوية الأرض تتهز تحتينا الصحة تروح والمركز يتهز والعلاقات تطلع مش قد كده والفلوس يحصل كرايسز وبتاع ايه الحكاية الأرض مش ثابتة الأرض زي الموج وربنا عاوز يقول لك ايه ما هو المركب دي بتغرق انت محتمي فيها ليه مش هتعمر تعالى نسيب المركب خالص ربنا بيديهم درس أصعب من اللي فات الدرس اللي فات كان ايه اشتغلوا معايا وما تحسبوش بتاعت خمس خبزات هم حسبوها وقالوا ما ينفعش قال لهم لا ينفع هاتوا اللي معاكم تعالوا نعد تعالوا نوزع قال لهم في درس تاني اللي يمشي معايا ما يفكرش في حاجات كتير يطلع بره ال comfort zone يطلع بره دايرة الأمان يرمي نفسه والمية هتشيله بصوا يا جماعه عاوز اقول رسالة قصيرة بس حاسسها مهم اللي عاوز يدوق المشي على المية يطلع رجليه بره المركب اللي هيفضل رجليه جوه المركب هيفضل مرعوب وبيغرق وضيع عليه فرصة عمره انه يتمتع بانه ماشي فوق البحر بس كام واحد مستعد يتجرأ ويتجاسر ويطلع رجليه بره المركب بطرس تجرأ بطرس بنص دماغ باندفاعه بس طلعت فضيلة المرة دي طلع رجليه عيشوا معايا الموقف بقى طبعا تلاميذ انت مجنون رايح فين طلع رجل الاول بعدين قعد على طرف القارب والرجل التانية بعدين زق القارب ابتدى يمشي بقى بينه وبين القارب مترين ثلاثة وماشي وباصص على المسيح وعمال رايح له عامل ايديه كده عشان زي العيل الصغير اللي بيحبي عاوز يمسك في ربنا احنا عايشين في قلق وفي خوف والمية مغرقانا جوه المركب الهموم والقلق وعندنا فرصة أجمل جدا إن احنا نتمشى فوق الموج بس فاضل خطوة جريئة محدش عاوز يعملها هي خطوة تبدو للناس خطوة مجنونة إن الواحد يطلع رجليه بره المركب برضه عشان نقول دي معناها إيه واحد زي أبونا إبراهيم كان عايش في بيته وسط اهله وسط ناس وسط لغته وربنا عايز يعمل منه حاجه كبيره قوي كان عنده شرط اخرج من بيتك واهلك وعشيرتك وارضك وتعالى ورايا على فين قال له على البحر على ارض ما اعرفش مش هقول لك على ارض صحراء ايه اللي انا بعمله ده ده واحد بيطلع بره القارب ويمشي فوق البحر طب ما هتموت في الصحراء الصحراء ما فيهاش خضره مالكش حد هناك تعرفش حد هناك خالص انت مجنون اه مجنون بس هو ده ابونا ابراهيم ابو الايمان وابو كل المؤمنين طلع رجليه بره المركب لما عمل كده بقى ابونا ابراهيم بولس الرسول راجل فيلسوف وراجل ابن عز وراجل يهودي له مكانة طلع رجليه بره المركب قال خسرت كل حاجة بقى حتة مسيحي مطرود مطلوب القبض عليه في كل بلد وغلبان وحاله حاله صاحب أمراضه إنما بقى بولس الرسول لأنه عرف يطلع رجليه بره المركب ما بقاش يحسبها ما ارتاحش لشوية العيلة بتاعت زمان ولا الأصحاب ولا القرايب ولا الإمكانيات القديمة ولا الثقافة القديمة ولا ده لقى نفسه دلق كده في البحر فقضى حياته كلها بيتمشى فوق الموج تحس ان حياة واحد زي بولس الرسول ده ماشي فوق الموج كل يوم معجزات وكل يوم انجازات و... واحد مش ماشي على الارض ايه اللي خلاه يعمل كده المسيح قال له تعال تعال اتمشى ورايا تعال نغلب الموت قال من اجلك نمات كل النهار كل يوم بموت معاك مش فارق معايا احنا محبوسين في ال comfort zone في الحتة بتاعت مش قادر ابعد عن ناسي خايف على صحتي مش عاوز فلوسي تروح فتلاقوا القرارات اللي بناخدها ضعيفة جدا مش قادرين ناخد قرارات قرارات الجريئة اللي تنقل الواحد نقلة كبيرة في حياته بنخاف منها زي ال 11 تلميذ اللي فضلوا يتفرجوا وبعدين ربنا يسوع اتهمهم كلهم بقلة الإيمان على فكرة لما دخل قال لهم يا قليلي الإيمان لماذا شككتم كنت هفسحكم فسحة مش هتنسوها ضيعتوا علينا الفسحة بصوا المغامرة وصية والوصية مغامرة يعني ايه اي وصية تبدو مغامرة يعني اديكم مثل حكاية تحب عدوك دي دي مغامرة هتقول لي هيفهمني غلط بص بقى انت مش عايز تطلع رجلك بره المركب هتقعد تقول يفهمني غلط يستضعفني انت مش عايز تطلع رجلك هو ربنا قال له حبك يلا جرب ارمي رجليك في البحر وجرب قال حبه قد دي طب انا هخسر طب هتظلم طب هيفهمني غلط طب هيستغفلني طب هيدوس عليا بص اسمع الكلام اللي ربنا بيقوله قول حاضر قال تعالى انزل لما بيقول لما أنبا أنطونيوس مثلا سمع الوصية بتاعت إيه؟ ادي كل فلوسك وتعالى ورايا. عمل إيه؟ طلع رجليه بره المركب. يا أنطونيوس أنت شاب صغير وراك أختك مسؤول عنها وراك مسؤوليات كتير. الحقيقة هو كل ده ما يفرقش معاه. هو طلع رجليه وخد القرار ودخل في المية وبقى أنبا أنطونيوس. محدش فينا كان هيسمع بيه لو ما عملش كده. واحد زي زكا ربنا يسوع كان عاوز يقول له تعالى ورايا بس مش راضي يقولها انما هو قال له قال له بص انا همشي وراك وعشان امشي وراك لازم اطلع بره المركب انا مركبتي كلها فلوس انا حياتي كلها فلوس لازم اخلص من كل الفلوس هكسر المركب نص فلوسي هدي للفقراء والنص التاني هرجعه للي دوست عليهم وغشتهم وهمشي وراك زكا خدها فوق الموج إذا أي وصية كبيرة عشان تعملها هتحس بالاختبار ده. فيها تحدي. بيقول لك اطلع بره دايرة الراحة. الوصية مش سهلة. الوصية عاوزة هي مش مش صعبة على فكرة هو بطرس ما كانش تعبان هو ماشي فوق المية بس هي نفسيا مش سهلة. إنك بتعمل حاجة فوق العقل والمنطق. حاول تخرج وما تخافش. لما موسى النبي دخل للشعب كان ممكن ربنا يقول يعبدوني في مصر قال لا يعبدوني في الصحراء يا رب دول هيموتوا في الصحراء ده انتحار الصحراء شمس ولعة وتعابين وعقرب يقول في التثنية ما كانش حد يعدي يومين ما يموتش في الصحراء يقعد 40 سنة هيخلصوا في أول أسبوع قال يخرجوا ويعبدوني في الصحراء ليه؟ قالها مشيهم فوق الموج التعابين والعقرب تحت رجليهم والشمس ما تبقاش تبقى مظلة ليهم والمية تطلع لهم من صخر وعيشهم 40 سنة كأنهم عايشين فوق الموج وقدامهم موسى النبي ربنا يسوع بتاعنا بقى بيمشي قدامهم ويتمشي وراه وكل شوية يخيبوا يبصوا على البحر يقولوا هنغرق ويشد موسى النبي يا رب فرصة تاني مشى تاني مشى تاني وفي الآخر غرقوا غير قليل مش مصدقين اللي ربنا عاوزه ثبت نظرك على ربنا عشان تعرف تمشي على البحر اللي خلى بطرس يفضل ماشي ان عينيه ما نزلتش من على المسيح اول ما نزلت اترعب وصرخ وغرق اذا الحكايه مرتبطه بنظرك رايح فين مش محتاجه عضلات مش محتاجه قوه خارقه دي عند ربنا بس محتاجه تركيز على ربنا واحد يدخل الخدمه ويبتدي يتعب لو نزلت عينيك للمشاكل والهموم وصحتك هتقول ايه اللي خلاني اخدم واتعب روحي انما لو باصص على ربنا هتبقى فرحان جدا بخدمتك كل حاجه ماشيه وكانك طاير طيران انما هتبص للمشاكل بعينيك هتغرق اربع حاجات كانوا يشدوا النظر الريح والموج والقارب والتلاميذ والاربعه دول هم اللي بيعطلونا ان احنا نعمل الخطوه الجريئه دي الواحد يبص للناس فيلاقي كل الناس جبانه لا مؤاخذه ومش عاوزه تاخد الخطوه اخدها انا كل الناس خايفه ترمي نفسها كل الناس عاوزه دائره الامان كل الناس بتحوش ومتكل على فلوسها كل الناس بتظبط علاقاتها هتبقى انت المجنون اللي فيهم اللي ترمي ده ورا ظهرك الحقيقه بطرس هو اللي طلع ناصح لو ركزت في الناس كتير مش هتتحرك من مكانك او المركب المركب هي ظروف الحياه ظروفك العاديه وظيفتك مركزك الحياه دي مخرومه الحكايه دي المركب بتغرق لا ظروفك ولا مركزك ولا الحاجات دي تشيلك لا المركب بتغرق وانت ادرى واحد بكده الريح والموج يمثلوا المشاكل ما تبصش على المشاكل المشاكل هتخليك تترعب وتقضي حياتك كلها مرعوب اسعد لحظه لما بطرس نسي نفسه وخط فوق البحر وركز فوق في المسيح دي اسعد لحظه في القصه انما بقيه اللحظات كلها رعب وخوف وقلق طب ما لو اللحظة دي استمرت على طول ده تبقى الحياة جميلة قوي تبقى الحكاية فسحة ربنا ممكن يوعدنا نقضي عمرنا فسحة لغاية ما نروح السما وفسحة من غير فلوس ملاهي ببلاش تطلع مع الموجة وتنزل مع الموجة وانت مبسوط جدا بس ايه بس قال عينيك على ربنا يسوع فاضل بقى تطبيقات الكلام ده عاوز اديكم بقى تطبيقات يعني ايه الواحد يخرج رجله بره المركب يعني ايه يطلع بره ال comfort zone دي يعني ايه يتحدى المنطق ويمشي فوق الموج ايه اللي احنا بنقوله ده يعني ده ممكن ده ولا مش ممكن بصوا اول مجال ينفع في الحتة دي المجال اللي انت بتخاف منه اديكم مثل في واحد خايف يعمل مكالمة لشخص بقاله عشر سنين خايف يكلمه خايف من رد فعله خايف يزعل معاه او يزعل منه خايف يفهمها غلط خايف مش عارف ايه طب وبعدين هيخلص العمر وانت خايف تعمل المكالمة ويجوز المكالمة دي تبقى مصالحة يجوز المكالمة دي تبقى خلاص للشخص ده يجوز المكالمة دي تصفي ضميرك وتريح قلبك وتكمل توبتك انما هي اصلها ايه فيها حته خوف فيها طلوع بره دايره الراحه فيها جرأه مستعد تعمل المكالمه دي ولا لا طب هو زعلان منك طب هو مخصمك طب كل ما تفتكر اللي حصل من عشر سنين تكش طب وبعدين وبعدين انت عارف انه كذا مرة ضميرك يقول لك كلمه وكل مرة تغلوش على ضميرك وتنسى وبقالنا سنين على كده امتى تسمع صوت ربنا يسوع بيقول لك تعالى اطلع بره المركب انزل دوس على البحر شوف هيحصل ايه تفاجأ انه ايه ده يا ريتني اتكلمت من بدري ده طلعت جميلة قوي ده طلع ربنا محضر حاجة حلوة قوي يجوز شخص انت خايف تكلمه عن ربنا يكون قريب وانت عمرك ما كلمته عن ربنا ويكون مركزه كبير بالنسبة لك مكانة كبيرة في حياتك انت مستكتر تقول له انت بعيد عن ربنا نفسيا مش قادر او شخص جار مش ما عندوش ايمان قوي وانت عارف انه هيقول لك انت هتوعظني فانت عشان ما تاخدش الكلمتين البايخين دول واخد جنب طب وبعدين وبعدين ده ربنا بيقول لك دلدل رجليك وانزل يلا اخرج بقى اخرج بره الحدود اللي انت حطيتها لنفسك دي والقديسين اللي كانوا بيدخلوا بلاد يبشروا دول ما كانوا عملوا ايه ما هم نزلوا البحر رموا نفسهم في البحر فمشوا فوق البحر انما انت مش عاوز تنزل البحر انت خايف تكلم فلان ما تكلمه هيحصل ايه في واحد خايف على اللي فاضل من عمره جواه خناقه كده اطلع اكتر من العشور ولا لحسن احتاج الفلوس في مرض يا راجل هي دي محتاجه اجابه دي اجابه واضحه انت هتعالج مرضك وفي الاخر التحصيل حاصل هتعالج ربنا يديك العمر بس النهايه واحده ما تلحق تستغل الفلوس صح بس خايف خايف اخلص الفلوس خايف الفلوس ما تكفنيش خايف ما مش عارف ايه اوكي خليك جوه المركب مركب بتغرق وانت عمال تتفرج على الموج العالي ومرعوب ديتها تسيب الموج خالص المركب خالص وتنزل وشوف ساعتها هتلاقي انك انت اسعد ما يمكن فاول مجال للتطبيق هو المجال اللي انت بتخاف منه اسال نفسك ايه اللي بتخاف منه معطلك في حياتك الروحيه هو ده اللي عاوز الخطوه دي كل واحد عارف في حاجات معينه خايف يعملها خايف يخطيها خايف يطلع بره دايرته المعتاده بس ده بيخليه مش بيتقدم تاني مجال هو مجال الاحباط الحاجه اللي واجعه قلبك الحاجه اللي مزعلاك من نفسك الحاجه اللي كسره نفسك دي معناها اطلع بقى يلا تعالى اديكوا مثل نحامي الراجل تقي وبتاع صلاة وصوم وماشي في ربنا وماسك في ربنا وقابل السبي والظروف بس قلبه وجعه على أورشليم وعلى الخراب اللي في أورشليم نفسه مكسورة هو في مركب مركزه كويس جدا ساقي الملك زي الوزير وفي عز وبيته متأمن وكله تمام بس في حاجة وجعاه في حاجة بتنقح جواه أهلي بأورشليم خراب أورشليم السور المهدود الغلابة اللي هناك وسخن وسمع كلمة تعال ودخل على الملك وصلى وقال له كلمتين طبعا ده انتحار انك تقول كلام زي كده انما خرج نحامية بره الداير ورجع اورشليم المهجورة وعمر وبقى اسمه في الانجيل وبقى قديس عظيم جدا عشان عرف يطلع رجليه بره المركب كان ما اسهل يفضل وزير ويفضل في عز ويصلي لهم انما لا هو خد خطوه جريئه وغلب الحاجه اللي كسر نفسه دي والاحباط اللي عنده وتحداه اتحدى الموقف ودخل فيه وربنا رفعه واللي يقرا سفر نحام يحس راجل ماشي فوق الموج ما بيغرقش مع ان التحديات فظيعه لكن سجل حياه عظيمه جدا بالخطوه اللي عملها دي واحدة زي أستير أستير مرات الملك وعز وأحشاويروش ساعتها غني جدا وبيحبها ومعندهاش أي مشاكل وبعدين في حاجة وجع قلبها صدر قرار بإعدام اليهود وفهمت المسؤولية ومرضخاي بعت لها رسالة قال لها أنت أنت ده دورك دلوقتي دوري طب هعمل إيه؟ هنتحر أدخل على الملك أقول له ما أقدرش أدخل عليه من غير ما يستدعيني يموتوني حر طلعت رجليها بره المركب وغمرت ودخلت على أحشاويروش رفع أضيب الملك استدعاها عزمته قعدوا اتفاهموا خلصت المشكلة بقت أستير ست عظيمة كتب لها كتاب في الكتاب ليه؟ خطوة واحدة عرفت تطلع بره الدايرة دايرة القلق والراحة المزيفة دي دايرة الأمان المزيف خدت موقف تاريخي غمرت إنما المغامرة اللي عملتها أنقذت نفسها وشعبها وعملت لنفسها اسم في خطوات بتبقى مطلوبة كل واحد يحسها مش لازم خطوات خارقة بس خطوات انت عارفها في طلب ربنا بيزن عليه بقاله سنين وانت مش عايز تعمله وانت بتزوغ منه وبعدين هو بيقول لك تعالى وانت اللي مش راضي عاوز تفضل تصوت في المركب وهو بيتمشى ويقول لك يا حبيبي تعالى لي معايا راح معايا سعادة مش هتشوفها بعد كده ولا قبل كده حاجة كمان تخلي الواحد يعرف ايه التطبيق المناسب ليه في حكاية نزل رجلك دي طلع رجلك يعني بره المركب عشان تمشي فوق الموج الصلاة أكتر مجال تسمع فيه صوت ربنا وتعرف الخطوة القوية اللي ربنا بيزقك عليها هي الصلاة لما تصلي كتير تحس ربنا بيزقك زق في حاجة معينة بيزقك في حاجة محدش متوقع ومش مقنعة لا ليك ولا للي حواليك بس هتلاقي صوت جواك صوت خير صوت خدمة صوت تكريس في رسالة انت مش عاوز تسمعها كلمة تعالى دي سمعها بطرس ما سمعوهاش الحداشر لأن بطرس كان كلم المسيح دخل في صلاة قال له لو كنت أنت أؤمرني حصل حوار قال له تعالى فوسط الصلاة عرف إن في دعوة ومشي في الدعوة ومشي فوق الموج إنما الباقيين فضلوا في المركب يصرخوا أنت جوه الصلاة تعرف ربنا بيقول لك أنا عاوز منك إيه مطلوب منك إيه آخر نقطة أقولها أكتر حاجة تخل فهمك تعالى دي بالنسبة لك أو امشي فوق الموج دي معناها إيه الحب لما يتحرك فيك حب قوي اعرف ان الدعوة جت واعرف انه ايه انه ده الميعاد اللي تنطلق فيه بره حدودك وبره دايرة الرحم مثلا واحد يزور ناس معوقين او مسنين او ويتأثر جدا ويحس انه قلبه خلاص مش قادر يفكر في حاجة غير كده وياخد موقف يرجع لأب اعترافه ويصلي كويس ويقول هكمل بقية عمري اخدم الناس دول الفئة دي كل اللي اتكرسوا بدأوا كده والناس بقت تبص لهم وتقول لهم يعني وحياتك وولادك وصحتك وفلوسك وشغلك و... انا الحمد لله اقدر عاوز اعيش اخدم الناس دول عاوز اخد بركتهم انا حبيتهم انا بحبهم الحب يخليك تعرف ايه البحر اللي مطلوب تمشي عليه ايه الخطوة الغريبة المجنونة اللي ربنا مستنيك تخطيها كل اللي اتكرسوا كان عندهم مواقف زي كده كان في اندفاع حب جواهم خلاهم يحسوا انه لا كفاية الدايرة دي نطلع بره بقى عاوزين نعمل حاجة ساعتها ابتدوا يحسوا يعني ايه يمشي فوق الموج والحياة يبقى لها طعم تاني وانت عينيك على ربنا والموجة طالعة موجة نازلة ومش فارق معاك بصوا احنا مش عاوزين نفوت اللقاء ده غير لما الواحد يسأل ضميره هل أنا جوه الدايرة فعلا اللي بتحامى فيها وهي مش أمان جوه دايرة جوه مركب والمركب بتغرق جوه مركب واللي فيها بيصوتوا طب ما أنا عندي عرض كويس أقول له مرني أن آتي إليك عاوز أمشي زيك عاوز أمشي وراك عاوز أعمل اللي أنت بتعمله عاوز أعمل حاجة غريبة بس مفيش حاجة غريبة معاك عاوز أدوس على الخوف والموت اللي جوايا عاوز أتمشى معاك فوق قمة العالم زي ما قال أغسطينوس ممكن ممكن ساعتها صلي كويس شوف ايه اللي مخوفك شوف ايه اللي محبطك شوف قلبك رايح في انهي اتجاه تعرف دعوتك ربنا يدينا كلنا ان احنا نجرب ندوق كده الواحد يمشي فوق الموج ازاي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين